بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
هل سقطت حلب هل ضاعت حلب المناظر اللي بتمزق القلب اللي احنا شايفينها الجثث اللي ماليه الشوارع الفتاوى اللي تمزق القلب اللي احنا بنسمعها النساء اللي بتستغيث احنا كل اهلنا ماتوا ما عندناش حد في الدنيا ولو دخلوا يا هيذبحونا يا هيغتصبونا يجوز ان احنا ننتحر ولا لا المناظر بتاعه الاعدامات اللي في الشوارع اعدامات الرجال في الشوارع منظر الاطفال وهم في غايه الرعب مناظر الطيارات وهي قاعده تقصف برضه رغم ان حلب اصبحت خراب كامل يعني مدينه حلب مدينه الجمال ومدينه التاريخ بقت خراب كامل سلبيه تمزق القلب اشد من منظر اعداء الدين واعداء الله بشار وجنوده والروس والشيعه وهم بيقصفوا في حلب المنظر الابشع السلبيه بتاعت المسلمين دلوقتي اللي وصل اللي وصلت لمرحله لما تعظون لما تعظون قوما الله مهلكهم خلاص ضاعت ضاعت الدنيا ضاعت خلاص ما تحاولوش بقى مرحله ان يحيي هذه الله بعد موتها خلاص ماتت كان الناس وصلت لدرجه من الاحباط ما عادتش فاكره حديث النبي عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين ده ده اللي كفل اليتيم مع النبي في الجنه عليه الصلاه والسلام امال اللي كفل الاسلام امال اللي شال الدين اخواني في الله في محرم سنه 658 هجريه اجتاح هولاكو مع جنود التتار مدينة حلب نفس المدينة اللي بتتباد دلوقتي هولاكو جد من جنود بشار جد من الجدود بتاع بشار والشيعة وهؤلاء المفسدين المدمرين اجتاح مدينة حلب ودمر المدينة بالكامل وقتل الرجال وقتل العلماء وذبح الأطفال واغتصب النساء وسالت الدماء في الشوارع مناظر أبشع من المناظر اللي انتوا شايفينها على الشاشة اللي جنبي دهيت اللي حاولنا بيها ان احنا نقول لكم شيء من الواقع اللي بيحصل اللي انتوا عارفينه ولكن كمنظر يغني عن الكلام اللي احنا بنقوله اجتاحوا لكم مدينة حلب ودمر مدينة حلب واحتل مدينة حلب واعتقدت الأمة ان خلاص القضية انتهت وخلاص في 658 هجرية نفس السنة نفس السنة 25 رمضان يوم الجمعة 25 رمضان بعد ست شهور من اجتياح حلب تهزم جنود التتار هزيمة نكراء في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ البشرية ان جيش كامل يباد ما يفضلش منه ولا جندي واحد لدرجة ان قطز مفيش جندي من التتار هرب يقول للناس ان هم اتهزموا قطز اضطر انه فور النصر ينزل ويروح للشام عشان يطهر الشام من التتار لان ما فيش حد من التتار عرف يهرب الكل اتقتل في خلال ست شهور بس وبعد عشر ايام يعني قبل خمسة شوال في نفس السنة قطز دخل حلب وحرر حلب من جنود التتار حلب في ست ست شهور بعد المناظر الكارثيه اللي احنا شايفينها على الشاشه واشد منها اتحررت ورجعت تاني للاسلام ورجعت تاني لعز الاسلام عشان كده درس الليله الطريق الى حلب نفس الطريق لحلب بتاع زمان في لما حلب رجعت هو الطريق ان البلد الخراب اللي احنا شايفينها على الشاشه ده ايه ان البلد الممزقه ده ايه ان الجثث ده ايه ان الاطفال المرعوبين ده همت ان السكالة والايامه واليتامى ده همت ان الدماء اللي مغرقه الشوارع دهيت ان اللي بيستغيثوا والخراب ده هو كله يرجع عمار تاني هو نفس الطريق الطريق لحلب زمان هو الطريق لحلب الوقتي الطريق الى حلب هو الطريق الى عين جالوت هو الطريق الى القسطنطينيه ايام محمد الفاتح هو الطريق لتحرير فلسطين هو الطريق واحد يا جماعة مفيش نصر بيطلع من تحت الركام محدش يبص حواليه مفيش حد هيطلع لو انت ما طلعتش مفيش حد هيطلع لو انت ما قمتيش مفيش حد هيقوم محدش يستنى حد خلاص بقالنا سنين قاعدين نستنى حد يعمل حاجة قاعدين بنستنى حد يتوب لربنا حد من الحكام يفوق حد من الناس اللي تقدر انها تقول حاجه تقول خلاص يا جماعه محدش يستنى حاجه لو انت ما طلعتيش لو انت ما طلعتش مفيش حد هيطلع الطريق لحلب الدرس بتاع الليله ده درس من التاريخ يعني الروشته دي انا مش هديها لكم عشان ما حدش يجي يقول في الاخر هي الروشته العمليه ايه؟ الروشته العمليه انتوا اللي هتقولوها بنفسكم، انا هقول لكم الست شهور اللي ما بين سقوط حلب على ايد هولاكو ورجوع حلب على ايد قطز، الست شهور دول ايه اللي حصل فيهم؟ عشان الموقف يتقلب بهذا الانقلاب، عشان الامه ترجع تاني لعزتها وكرامتها، عشان رايه الاسلام تترفع تاني على حلب، عشان الدين يرجع تاني هقول لكم النهارده ست شهور من عمر الأمة هنتكلم عنهم وكل واحد مننا يحكم ساعتها هو احنا ينفع ولا ما ينفعش هو ممكن الأمة ترجع تاني على ايدينا ولا لا هو ممكن الركام ده ينتفض من تحته الدين مرة تانية ويطلع من تحته الإسلام مرة تانية ولا خلاص احنا اللي هنحكم واحنا اللي هنستخلص الروشتة من التاريخ الليلة يا جماعة الطريق الى حلب قبل ما اتكلم عن روشتة الست شهور وقصة عودة حلب او حلب من هولاكو الى قطز قبل ما اتكلم عن الست شهور دول انا عايز اقول لكم اربع لاءات اول لا لا يأس دايما لما كان الاسلام بيتضرب احنا كلنا دلوقتي قلوبنا متحطمه والمناظر فرمه قلوبنا واهل الباطل شمتانين شمتانين في الدين وشمتانين في الاسلام وشمتانين في الجهاد وشمتانين في الدعوه الناس الشماته يعني اصعب من الموت نفسه لا ياس دايما لما كان الاسلام بيصاب بطعنه واهل الباطل يقولوا خلاص مات فجاه ينتفض بصوره تذهل الكل وقت انهيار الخلافه فيه الاندلس هو الوقت اللي قامت فيه الخلافه العثمانيه سبحان الله ازاي ربنا بيصغر سنيني بيديه اخوانا عايزين يبقى عندنا صمود النصارى اوروبا خرجت حمله صليبيه عشان تحتل القدس خرج من قلوب اوروبا بقياده البابا 300 الف واحد عشان يحتلوا القدس ال 300 الف عبر محطات الطريق الى القدس قبلوا حروب من المسلمين اللي وصل للقدس 40 الف واحد من النصارى 40 اتقتل 260 الف واحد وال 40 الف صمموا وصلوا للقدس واحتلوها قبل ما يجي صلاح الدين الايوبي ويطهر ويطهرها منهم يعني عايز اقول اذا كان اهل الباطل عندهم صمود احنا ما عندناش صمود ليه؟ لا ياس في يوم من الايام تيمور لانك هجم على بيزيد بيزيد ده اللي هو رابع خليفه من الخلفاء العثمانيين والدوله العثمانيه في بدايتها واثره وقتله وقضى على الخلافه العثمانيه الخلافه العثمانيه في بدايتها اتقضى عليها تماما مفيش دوله في بدايتها بيتقضى عليها ويعني العباسيين وقعوا ما قاموش تاني الامويين وقعوا الامويين وقعوا ما قاموش تاني الخلافه العثمانيه وقعت وكمان اولاد بيزيد عملوا حرب اهليه بينهم على حته الارض اللي باقيه لهم حرب اهليه وخلافه انهارت وخليفه اتقتل او سلطان اتقتل خلصت خلاص طلع ابن السلطان محمد وجاهد لحد ما وحد الصف في خلال عشر سنين وفي خلال أربعين سنة كان محمد الفاتح حفيد بايزيد محمد الفاتح كان بيحاصر القسطنطينية وفتح القسطنطينية وحولها لتركيا المسلمة وقامت الخلافة العثمانية لحد القرن اللي فات يعني ايه فيش يأس يا جماعة فيش حاجة اسمها وقعنا فيش حاجة اسمها ضاعت مفيش حاجة اسمها انتهت أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله الإنسان اللي عنده يأس وإحباط وبيقول أن يحيي خلاص ضاعت ده أماته الله ده ما ينفعش يشارك في معادلة التغيير لأنه بيساوي في معادلة التغيير صفر لأنه بيساوي في الواقع صفر حياته زي موته اللي قالوا ليه ما تعظون خلاص ضاعت ضاعت ربنا لا قال هم نجوا ولا هلكم ولا اتمسخوا قرضة مع اللي اتمسخوا ولا ربنا نجاهم هم مع اللي بينهوا عن السوء قال لك لان دول صفر في معامله الحياه لا وجودهم ولا عدمهم بيساوي اي شيء فربنا ما ذكرش قيمتهم اوعى تبقى صفر اوعى تبقى صفر في معامله الحياه لا ياس مفيش حاجه اسمها ياس اللاء الثانيه لا سلبيه يعني ايه لا سلبيه هو انتوا بتاع يعني احنا بنعمل ايه يا جماعه هو احنا دلوقتي قاعدين نهجم هو فين الشيوخ هو فين انت بتعمل ايه هو الاعظم موسى ولا يوشع موسى ده من اولي العزم من الرسل ومع ذلك مات في التيه مع بني اسرائيل ما حررش فلسطين يوشع تلميذ موسى وهو اللي حرر فلسطين ليه لان الصف اللي ورا موسى قال انها هنا قاعدون روحوا انتوا بقى حرروها الصف اللي ورا يوشع خرج وجاهد معاه القضيه مش قضيه شيخ ولا القضيه قضيه الصف كله زي ما هنقول الوقت في روشته الطريق إلى حلب القضية قضية مش قطز هو اللي حرر حلب والشعب المصري كان وقتها حالته إيه والعلماء زي العز بن عبد السلام كان حالتهم إيه الموضوع منظومة حاكم عالم شعب حاكم عالم صف لازم الثلاثة يتواجدوا مع بعض إنما حاكم لوحده عالم لوحده أو شيوخ لوحدهم صف لوحده الموضوع مش هينفع غير لما المنظومة تبقى كلها متكاملة لا سلبية الخ- الحاكم العباسي رقم الخليفة العباسي رقم 37 اللي هو المستعصم بالله قاعد في القصر بتاعه والتتار هاجمين على بغداد وهو مش عارف ولا داري وقاعد في حفلة راقصة قدامه راقصة فاتنة من أجمل نساء الأرض وكان اسمها عرفة عرفة دي يعني إيه زي من العطر من الطيب من من عرفة ح- واحدة كده راقصة وقاعدة ترقص وقاعد ده مستمتع بالحفلة الراقصة اللي جاية فيها ملكة من ملكات جمال العالم ترقص قدامه قاعد مستمتع وفجأة يجي سهم من الشباك بتاعه يخترق قلب وصدر عرفة وهي قاعدة ترقص قدامه وتسقط الراقصة مقتولة الخليفة في ايه هو مش عارف ان التتار بقوا على مشارف بغداد خلاص وان البلد اتحصرت الوقت خلاص ويأمر الخليفة كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية ان ستاير القصر تتشد كويس عشان بعد كده لما يعمل حفلة راقصة فيش حد يعكر عليه صف الحفلة الراقصة بتاعته بعدها بأيام حصل ايه حصل ايه لذلك الانسان السلبي حصل ايه للي انهارت على ايده الخلافة العباسية الخليفة الاخير اللي اسما اسمه المستعصم بالله ولكن حقيقة حصل له ايه هولاكو بعت له لما خلاص هيحتل بغداد هيحتل بغداد قال له إيه انا عايز اتفاوض معاك هولاكو عارف انه بيتكلم على الخليفه مش عايز يستفز الامه طبعا يعني وهو بيسقط بغداد انا عايز اتفاوض معاك ولكن انا عايز الكلمه اللي بيني وبينك تبقى كلام رجاله طب اعمل ايه قال له هات لي كل رجاله الدوله بتاعتك وكل وزرائك وكل علمائك وكل قاده المجتمع بتاعك القاده المدنيين والقاده العسكريين هاتهم لي عشان لما اتفق معاك على كلمه تبقى الزام ليك قدام الامه بتاعتك الخليفه خد 700 قائد للامه وطلع على هولاكو قالوا له ادخل انت وهم يتفتشوا دخلوه ذبحوا ال 700 700 قائد للامه ذبحوهم وبعد كده عرفوه ان هم ذبحوهم قدام عينيه وبعد كده جابوا اولاده الاثنين اولاده الاثنين اللي كانوا يمسكوا بعض ذبحوهم قدام عينيه وبعد كده ايدوه وسلسلوه ودخلوه زي اي عبد حقير في بغداد عشان يعرفهم قدام الناس اماكن الكنوز الملكيه فين وياخدوا الاموال ويصادروها بعد كده وهو لسه عايش اصدر هولاكو امر 40 يوم بغداد مستباحه اللي يقتل يقتل اللي يذبح يذبح اللي يغتصب يغتصب لو واحده مسلمه حلوه شويه ما كانوش بيقتلوها كانوا بياخدوها سبي ولمده 40 يوم قتلوا مليون مسلم ومسلمة لحد ما التتار نفسهم سابوا بغداد خوفا على نفسهم من الأوبئة زي ما بيقول ابن كثير فمن لم يمت بالطعن مات بالطاعون اللي ما ماتش بالطعن اللي هو المليون إيه، اللي بره المليون مات بالطاعون بالطاعون اللي هو الأوبئة اللي انتشرت بعد كده وبعد كده جاب الخليفة قال مش هنزل ولا نقطة دم منه وأنا بقتله ليه عشان ما حدش يجي يقول لي طار الدم بتاعه حطه في شوال وقال لهم بالجزم كله يضربه بالجزم لحد ما لفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيتحسر على السلبية بتاعته وعلى الخذلان اللي خذله لدين الله عايزة تبقى كده عايز تبقى دين هيتك اللي مش هيفوق هيبقى دين هيته اللي مش هيقوم وهيجاهد هيبقى دين هيته هيبقى هذه النهاية المخزية يبقى لا يأس اتنين لا سلبية ثلاثة لا سب لا شتم يعني ايه هم الشيوخ فين هم العلماء فين يا جماعه بس خلونا بس واقعيين دلوقتي فرضا ان في ثلاث اربع شيوخ ربنا سبحانه وتعالى استعملهم في فتره من الفترات هو احنا ليه لازم يا نقله يا نحط تحت رجلينا هو يا كده يا كده يا شطط يا شطيط اشمعنى يعني تخيلوا يا اخوانا واحد بيغرق ام مجتمع الناس وراجل قاعد يصرخ في الميه مجتمع الناس نعمل ايه فواحد قال نجيب سفينه واحد قال نجيب غواص محترف وواحد قال لازم ننزل نقل والناس بدات الراجل بيصرخ والناس بدات تتشكل مع بعض كل واحد مصمم انه يجمع الناس على الرؤيه بتاعته مش حد عايز ياخد فعل حقيقي قام جاي واحد بسيط قام رامي نفسه وقام شادد الراجل وقام انقذه تاني يوم فوجئ الراجل البسيط اللي انقذ الراجل اللي بيغرق ان جاي بلاغ من النيابه واستدعى للنيابه في ايه الراجل اللي بيغرق مقدم ضدك شكوى اللي انا انقذته ايوه ليه وبيقول انك وانت بتشده خلعت له كتفه فهو بيقدم ضدك بلاغ وبيقول انك ما كنتش فاهم تنقذه ازاي بالله عليك والراجل اللي بيغرق ده اصلا بيفهم حاجه الراجل انقذ حياته من الموت يا اخوانا في مشايخ الله يستعملهم في فتره من فترات الامه انهم ينقذونا بعد ما كنا شباب بعيد عن الدين انا واحد كنت من هؤلاء الشباب بعيد عن الدين كلنا كنا بعاد عن دين الله ربنا انقذنا بسببهم الوقت بقى اصل هم عملوا كذا خلاص يا سيدي صلح انت بقى زود انت بقى قوم انت بقى خلاص يا اخوانا دونكما اخاكما فقد اوجب خلاص عمل حاجه كبيره جزاه الله خيرا يلا نكمل بدل ما نقعد نشتم اللاء الرابعه لا عداء مش عايزين نتعادى مع بعض مش عايزين الازمه تخلينا نخسر بعض عايزين الازمه توحدنا توحدنا في النهايه سبعين ألف أول زمرة يدخلون الجنة النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخلون الجنة متماسكون يعني رافعين ايدهم كده كنا مرة في مؤتمر تسعة دعاة فأول ما خلصنا المؤتمر رفعنا ايدنا في ايد بعض كده قدام الناس الناس كلها قالت الله أكبر أهو سبعين ألف بقى داخلين قدام البشرية كلها الأوائل على الجنة في البشرية داخلين كده ليه؟ دي مظاهرة على باب الجنة اسمها ايد واحدة بيقولوا للبشرية كلها انتوا عارفين احنا طلعنا الأوائل ليه؟ لأن احنا في الدنيا كنا ايد واحدة فالنهاردة بقينا الاوائل اللي هيتفرق هيضيع هيضيع م- لا عداء لما سيدنا خالد زعل سيدنا عمار و- وضايقه قدام النبي وسيدنا عمار بكى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه قال من, من عاد عمار فقد عاد الله ومن اغضب عمار فقد اغضب الله سيدنا محمد بيقول للصحابه اللي هيزعل اخوه ربنا هيغضب عليه لما سيدنا ابو بكر زعل سيدنا عمار وسلمان و- وبلال سيدنا محمد قال له لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيحصل شقاق بين الصحابه كان بيهددهم بغضب الله هنزعل المصيبة هتزيد ليه لو زعلنا من بعض لان هنزود مصيبة الاعداء بما لا طاقة لنا به وهو غضب الله والعياذ بالله لا يأس الدين هيقوم تاني وحلب الخراب ده ايه هترجع مدينة من اعظم مدن العالم في الدين والايمان تاني لا يأس لا سلبية فيش حد يقعد يقول الحل ايه ها الحكام هيقوموا يفوقوا بقى ولا ال- ولا الشيوخ بقى هيرجعوا بقى ويقولوا بقى كلمة الحق بقى ولا هيط... الركام اللي احنا والخراب اللي احنا شايفينه ده هيطلع من تحته فجأة مرضى او الجن او الملائكة تنزل من السماء وفجأة الاسلام ينتفض انت الحل انت الحل اي افتراض تاني لاي شيء تاني يبقى احنا عايزين نقعد نتفرج ونعيط وخلاص اللي مش موافق ان هو معادله جزء من معادله الحل ما يكملش معانا يا جماعه لان كل ده كلام في الوهم الطريق الى حلب الان هو الطريق الى حلب أي ايام هولاكو هو الطريق الى فتح بيت المقدس هو الطريق الى عين جالوت وفتح القسطنطينيه على ايد محمد الفاتح هو طريق واحد الروشته مش محتاجينها تعالوا ما ندخل بقى ونشوف الطريق الى حلب اي من هو- حلب من هولاكو الى قطز تعالوا ما نشوف ايه اللي حصل يا جماعه اللي حصل نبدا الاحداث قبل سقوط حلب بساعات ساعات يعني دلوقتي حلب لسه ما وقعتش بالكامل يعني لسه في حته لسه في قبل سقوط حلب على ايد هولاكو بساعات يتولى قطز حكم مصر ويصبح قطز هو سلطان مصر وهو حاكم مصر قطز مسك مصر في فتره مرعبه اول حاجه سنه واحده بس اربعه حكموا مصر سنه واحده جه الصالح ايوب حكم ومات قام الج- قام جاي توران شاه ابنه حكم اتقتل كل ده في سنه واحده قامت جايه شجره الضر حكمت اتقتلت بالجزم اتقتل يعني يعني في الزمن بتاع آه، آه، بتاع قطز قبل ما قطز يمسك الحكم اتنين اتقتلوا بالجزم من حكام الامه الخليفه العباسي المستعصم وشجره الضر اتنين اتقتلوا بالجزم يعني كان ربنا بينتقم من الحكام اللي هم سبب الخراب ده هو الحقيقي اللي هم سبب خراب الامه ده هو كان الله بيقضي عليهم بنهايه بائسة مفزعة م- لعينة أمام الشعوب بتاعتهم كلها اتنين اتقتلوا بالجزم شجرة الدور دي كانت مملوكة جارية ولما بقت آه، زوجة لل- للصالح أيوب قتلت اتنين من الحكام قتلت توران شاه ابن الصالح ايوب وقتلت عز الدين ايبك قتلت اتنين من حكام مصر يبقى التالت شجره الدر اتقتلت وبعد كده عز الدين ايبك اللي بعدها اتقتل اربع حكام مسكوا في سنه واحده جه قطز في الوضع ده هيعمل ايه مصر كانت بيحكمها في الوقت ده طفل عنده 14 سنه طفل اسمه المنصور اللي هو ابن الص... ابن ابن عز الدين ايبك طفل عنده 14 سنه والتتار بينهم وبين مصر 35 كيلو متر التتار كان خدوا العراق وخدوا الشام ودمشق وحلب واحتلوا فلسطين وخدوا غزه ودخلوا على سينا وبينهم وبين عاصمة مصر 35 كيلو 35 كيلو متر يمسك قطز الحكم في هذه اللحظة الفارقة طب ده الوضع في مصر طب الوضع في الأمة ايه ممكن ان الامه تغيث امه مين في, ال- في الوقت ده بعد سقوط حلب بشهر بشهر واحد حاكم الاردن المنطقه اللي دلوقتي اسمها الاردن هجم على مصر عشان يحتل مصر واحد معاه جيش بدل ما يتوحد ويقول يلا نقوم للتتار رايح يحتل ال- الغبي المجرم اللي زي كثير من الاغبياء المجرمين الوقت من اسلافه ممن يقودون الامر الان ال- هذا المجرم يروح يحتل مصر في هذا الوضع قطز يرده عن مصر حاكم دمشق طلع وقام بعت رساله لهولاكو قال له انا عايز اروح معاك اهجم على مصر عشان اناصر جيش التتار ايه ده هو إيه اللي بيحصل وضع الامه وقبلها لسه الخلافة العباسية ساقطة والأول مرة في التاريخ تنهار الخلافة وتقع على إيد أعداء الأمة في أكبر مغ- مجزرة ومذبحة في تاريخ البشرية كلها يوم دخول التتار لبغداد ده كان الوضع بتاع الأمة وده كان الوضع بتاع مصر ويدخل قطز قدامه مهمة صعبة جدا لن تمهلوا الأيام أكتر من ست شهور معركة عين جالوت كانت بعد ست شهور من هذه اللحظات اللي أنا بتكلم عنها قطز كان قدامه يعمل إيه بلد بالوضع ده وأمة بالوضع ده والتتار على بعد 35 كيلو يا في اي لحظه هيجيبه هيعمل ايه قطز يعني الموضوع موضوع وقت مش اكتر هيعمل ايه ياخد ثلاث قرارات جباره لا يتخيل حد انه يعملهم بعد ما اعلن ان ان هيسخر كل امكانيات الدوله لحرب التتار مش هنسلم المفاتيح زي ما بتاع دمشق عمل مش هنسلم المفاتيح زي ما بعض امارات الشام عملت ل- ل- لهولاكو هنحارب ويقرر قطز ان هو هيحارب ويقرر تجميع طاقات الدوله كلها من اجل الاستعداد لحرب التتار ويعمل ثلاث حركات عجيبه جدا جدا الحركه الاولى تجرد غير طبيعي يجمع كل قاده المجتمع المدني مش يسجن جزء منهم عشان يخلص منهم مثلا او يجي مثلا على الناس اللي هي شعبيه وي- ويمنعهم او لا لا ما عملش كده جمع كل الناس اللي لها كلمه في مصر واتفق معاهم قال لهم يا جماعه انا مسكت الحكم عشان التتار بس اول ما هننتصر على التتار فورا هرجع عن مكاني وانتوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها تعينوا حاكم عليكم انا بس مؤقتا لهذه الفتره دي اول نقطه النقطه الثانيه طبعا مفيش حد يقدر يزعم هذا الكلام من الهوى النقطه الثانيه بيبرس بيبرس قرين قطز قطز ده اصلا طفل اللي اسروا التتار وهم لسه بيفتحوا من افغانستان بقى والهند والحتت دي اسروا التتار وهم اللي سموه قطز اللي سمى قطز قطز التتار قطز يعني الكلب الشرس زي الكلب البوليسي كده يعني قطز التتار هم اللي قتلوا له اهله وهم اللي سموه قطز واتباع في مصر وفضل يتدرج لحد ما نهايه التتار كانت على ايده سبحان من يرتب لدينه إيه، بيبرس كان هو قرين قطز وهو المناوئ لقطز وهو هو الشخص اللي دايما يا جماعه في حاجه اسمها ان كل واحد بيخاف من يعني ده ده الوحيد اللي ينفع يمسك البلد مكان قطز ده الوحيد اللي ينفع يمسك بيبرس هرب من مصر هو وجيش المماليك عشان ما يقتلهمش عز الدين ايبك اللي هو عين قطز قائد الجيش يبعت قطز رساله لبيبرس يقول له ارجع مصر تاني وهتكرم واداله قصور واداله اراضي شاسعه وهستقبلك استقبال تاريخي بيبرس ده الوحيد اللي ممكن يشيلك من على مكانك طيب ابعت هات جيش المماليك وامنهم تبعت تجيب اللي ممكن يشيلك ليه هو مش القضيه ان انا يبد ان ينتصر الاسلام على شرط ان ابقى على الكرسي بتاعي ده شعار كتير قوي شعار كتير من الحكام الوقتي وشعار كتير من اللي شغالين في الدعوه الوقتي الدعوه تنتصر بس وانا مكاني وانا كبير وانا في انما مش هتحرق عشان الدعوه تقوم عارفين الغنى الوقت يا جماعه عارفين ثوره الغناء وال X Factor و The Voice وال... وال- والكل وال Star Academy من قبل ما عارفين كل ده يا جماعه سببها مغني واحد انا مش مش هقدر اقول اسمه بالكامل كان اسمه حميد يعني ممكن كتير ما يعني يفتكروه او كتير ما يفتكروش الوقت المغني ده كان مثل في التجرد المغني ده كان مشهور شهره تاريخيه عمل ايه بشهرته انا كنت انا طفل صغير بس كنت بفهم يعني براقب المغني ده بدل ما يسخر شهر- شهرته لمجد تاريخي رغم انه كان وقتها يعني الطب الطب في سخر كل شهرته لاكتشاف مواهب الغناء انا كنت اشوفه هو في جامعه القاهره جامع مغنيين الوقت دول نجوم الدنيا اللي هم بياخدوا ملايين في الحفلات الوقت جامعهم هم لسه طلبه الجامعه صغيرين كده وقاعد يطلعهم ويعمل كليبات معاهم ويعمل اغاني مع... وانا مستغرب هو بيعمل كده ليه قعد يصعد اجيال الوقت ما حدش يعرفه ولا حد فاكره الا قليل إلا قليل ولا حد فاكره وفنى كل شهرته في ان ثوره الغناء اللي موجوده دلوقتي تبقى ده ده اهل ال اهل ال- الائمه الاربعه عارفين هم قالوا ايه في الغناء وقالوا ايه في فسق الغناء وقالوا ايه ولكن شوف ده تجرد احنا ما عندناش التجرد ده ليه تخيلوا قطز يبعت ويجيب بيبرس القرار الثاني الحركه دي بالنسبه لنا من اللي انا شفته في واقع الامه وتشخيصي ان سبب دمار الامه ان الكبار مش عايزين يحطوا ايدهم في ايد بعض ان اللي شغالين الكبار مش عارفين يحطوا ايدهم في ايد بعض حركه جباره الحركه الثالثه حركه مذهله حاكم دمشق اللي انا كلمتكم عنه دلوقتي اللي قلت لكم انه بعت رساله لهولاكو يقول له اغزو معاك مصر عشان نقضي على مصر يبعت قطز رساله لحاكم دمشق هو الكبير اللي موجود دلوقتي في الواقع قال له انا بعرض عليك ان احنا نوحد مصر مصر والشام يبقوا دولة واحدة وانت الحاكم وانا الخدام بتاعك وانت الحاكم وانا خادمك بالنص كده بتاع رسالة قطز اللي محفوظ لحد دلوقتي وانا خادمك وانا الخدام وقال له هبعت لك جيش يقف معاك ولو انت خايف ان انا اجي احسن تكون حركة خيانة اختار قائد للجيش من عندك انت من اختيارك انت هو اللي يقود الجيش بتاعه ويجي لك فما كان من الحاكم انه رفض هذا العرض من قطز وما رضاش يصدق ان في واحد متجرد لهذه الدرجه طبعا كانت الصدمه اللي خدها قطز ان جيوش من منطقه الشام انضمت لهولاكو عشان تحارب مصر عشان تتقرب لهولاكو عشان ما يتضحهمش زي ما عمل في حلب وزي ما عمل في ال- آه، بغداد ده الوضع انتوا مستنيين بقى ان انا اقول لكم ان الخطوه الثانيه هي آه، عين جالوت واصطفت الجيوش و تنزلت الملائكة لا يا حبيبي ده ده أول جزء في معادلة النصر حاكم في جزء تاني اسمه عالم عالم حاكم وعالم مش حاكم بس العالم كان العز بن عبد السلام في الوقت ده كان عدى ال 80 سنة ولكن أسد العز بن عبد السلام ده يا جماعة اللي يعرف تاريخه يحط مناخيره في التراب من الخجل ويعرف ان احنا مش دعاء اصلا ان احنا ناس ما نستاهلش ان الدين ينتصر على ايدينا العز بن عبد السلام ده كان اصلا مع حاكم دمشق الخائن طلع على المنبر وشتم في حاكم دمشق لما والى التتار ده ده مدبوح مدبوح سجنه سجنه وبعد كده بعد ما طلع من السجن بعد فتره سافر بره دمشق خلاص هيعيش فيها يروح فين راح فلسطين فضل يقول كلمه الحق ضد الحكام قالوا له طب بوسي الايد وخلاص وهنسيبك ما رضاش سجنوه تاني في فلسطين سجنوا الصليبيين اللي كانوا محتلين فلسطين ايامها في فلسطين ممالك قالوا لو عندنا عالم زي العالم اللي عندكم ده اللي انتوا حابسينه كنا غسلنا رجليه وشربنا الميه اللي طالعه من رجليه وبعد ما طلع من السجن من فلسطين راح لمصر ثالث دوله يتشرط فيها بسبب كلمه الحق في وجه الظالمين راح مصر على ايام الصالح ايوب لقى الصالح ايوب بدا يخلي المماليك هم المحافظين والوزراء وال... ويسيطروا على الدوله قال ما ينفعش اصدر فتوى ان ده لا يجوز شرعا دول مماليك مملوكين دول الاول لازم يتباعهم وبعد كده اللي اشتراهم يحررهم وبعد كده ينفع ان هم يتعينوا في اي حاجه طبعا المماليك اتجننهم انت جاي للوزراء والقضاء وقاده الجيوش والمحافظين وال- ورؤساء الحكومه وتقول الكلام ده قال خلاص انا مش هعيش لكم في البلد ديت وقام راكب على حمار ومركب مراته على حمار وقام انا سايب- سايب لكم البلد وماشي وهو خارج بره القاهره الاف البشر والعلماء كلهم جروا وراه مش قادرين يتخيلوا ان العالم ده يخرج بره مصر ان العالم ده تفقده مصر وهو خارج اضطر الصالح ايوب ينزل يجري وراه وهو خارج ويترجى يرجع قال له مش هرجع الا لما الط- الا لما المماليك يتباعوا ومنظر لم يحدث في تاريخ البشريه بسبب عالم وقف وقال كلمه حق صالح ايوب يجيب كل الوزراء والمحافظين وقاده الجيش اللي هم مماليك ويعمل سوق لبيعهم ويعرض اتمان و- والعز بن عبد السلام واقف بيبيعهم يعرض اتمان ما فيش حد يقدر يشتريها من الشعب مثلا 70 مليون دولار مثلا مين اللي هيشتري كده يقوم الصالح ايوب يشتري ويقوم يعتقه ويرجعه لمركزه تاني حركه مذهله لا يصدق التاريخ ولا يصدق احد في التاريخ ان ده يحصل وده بسبب ايه وقفه عالم اذا تحرك العالم تحرك العالم واذا نطق العالم نطق العالم سبحان الله العظيم العز بن عبد السلام كان في الوقت ده بقى عنده 80 سنه يبقى ادي الحاكم وادي العالم ادي الناس اللي بتقود وادي الناس اللي بتقول كلمه الحق فضل المؤسسه الثالثه اللي هي الشعب اللي هو الناس اللي هو الصف الناس اللي هتحارب الشعب ده هو اللي لما العز بن عبد السلام قال لهم انا خارج خرجوا وراه كلهم وقالوا مش عايشين في البلد اللي انت مش هتعيش فيها شعب كان عنده عاطفه دينيه مش بيصدق بتوع التوك شو في حربهم على العلماء مش بيصدق بتوع التوك شو التوك شو والعلمانيين في حربهم على اهل الدين شعب كان عنده لسه قيمه للجهاد قيمه للدين قيمه للسنه قيمه لهذه الاعتبارات مصر كانت لسه خارجه يا جماعه قبلها بعشرات السنين من حكم الشيعه لمصر 200 سنه 200 سنه ومع ذلك خرجوا غير متاثرين بهذا الامر تماما اكتملت المعادله ويوم 25 رمضان يوم الجمعه 25 رمضان بعد شروق الشمس بعد ليله 25 اللي هي عند عند المحدثين ليله ليلة القدر يصطف الجيشان جيش التتار وجيش قطز وتدور معركة جبارة معركة طاحنة ولأول مرة في تاريخ البشرية بين جيشان يلتقوا يباد جيش التتار بالكامل في سابقة تاريخية لم يبقى جندي تتري واحد يباد الج- التتار اللي, اللي كانت امبراطوريتهم في الوقت ده من كوريا الشمالية لبولندا شرقا كوريا الشمالية وغربا بولندا اللي اجتاحوا روسيا واجتاحوا أوروبا واجتاحوا الممالك الإسلامية وقضوا على الدولة الخوارزمية وقضوا على دول الهند ودول الخلافة العباسية وإمارات الأيوبيين في الشام التتار اللي اكتسحوا كل ده في معركة واحدة انهارهم ما رجعوش للوجود غير بعد 140 سنة في أيام في حوالي شهر واحد مصر اتحررت فلسطين اتحررت الأردن اتحررت سوريا اتحررت العراق اتحررت تركيا اتحررت في أيام التتار اللي كانوا بيقولوا لا يمكن حد ينتصر عليهم ولا يمكن حد يتجرح منهم وهم قلت لكم قبل كده كتير ان الجيش اللي هيحرر فلسطين هو اول جيش هيخرج لتحرير فلسطين اخوانا حد يقوم فاذا دخلتموه فانكم غالبون ده كلام ربنا في القران حد يقوم حد ينطق ما نقعدش نتوهم قوه للباطل دول ورق كل اهل الباطل ورق عروشهم عروش من ورق يطلعوا يطهروا الشام كلها من ال- التتار ويقضوا على التتار تماما في الشام وفي كل الاماكن بقى وحلب تتحرر في اول شوال يعني في اول ايام من شهر شوال بعد ما عيد الفطر بقى يعني في, في, في بعد عيد الفطر على طول تتحرر حلب ويبقى عيد من اعياد الامه وحلب بترجع والامه كلها بترجع لدين ربنا سبحانه وتعالى وتقوم الدوله المملوكيه اللي قعدت تجاهد ثلاث قرون كامله لحد ما ربنا اقام الخلافه العثمانيه بعد كده اللي فعلا رجعت الخلافه بالمعنى الحقيقي اللي كان من ايام الامويين والعباسيين يعني اخواني في الله ده الطريق لحلب الوقت بقى ادي الحاكم وادي العالم وادي الشعب الوقت دي معادله عايزين الوقت حلب تتحرر عايزين الوقت الدين يرجع يبقى لازم المعادله ترجع ما تتخيلش ان هيطلع عفاريت من تحت ال- الخراب ويقول لك احنا هنحرر حلب ما تتخيلش ان عالم هيطلع يقول كلمه الحق هي كذا تقوم الموضوع يطلع ما تتخيلش ان الحل ان 40 واحد يقولوا والله لا احنا رايحين وهنوريهم الدنيا مش كده يا جماعه الله بينصر مين الله بينصر الناس اللي بتحترم السنن الناس اللي بتاخذ بالسنن بعد ما احد النبي عليه السلام الجيش الاسلامي اتهزم في احد حصل ثوره بلطجه على المسلمين في الجزيره العربيه بقوا يتعرضوا للقوافل الاسلاميه بقى يتهجم على المدينه عشان يقتلوا النبي عليه السلام ال- ال- الهبه الاسلاميه سقطت تماما الفارت المدينه بالنفاق 28 قناه توك شو منافقين تبع عبد الله بن ابي بن سلول فارت فارت من الغليان من- بالنفاق في المدينه المنوره النبي شتم عليه الصلاه والسلام الصحابه شتموا جهر بكلمات النفاق اللي كان بيصحى ما بيلاقيش حاجه في جزيره العرب كان بيقوم جيش يروح يسبي شويه غنم من المدينه او يهجم على المدينه ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ قاوم وصمد وعلم الامه كلها الصمود لدرجه انه لما مات وتكرر نفس المشهد مع ابو بكر الصديق وجزيره العرب ارتدت عمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله بعد هزيمه احد الصمود القوه النفسيه لازم يبقى عندنا صمود لازم يبقى عندنا قوة لازم يبقى عندنا يقين في الطريق لازم نبقى فاهمين ان الموضوع مش لعبة ان الموضوع الطريق بيمر بالتربية وبيمر بالمؤاخاة وبيمر بالتعاون وبيمر بقبول واشركه في امري مش كل واحد عايز يبقى هو اللي يتحط على الختم بتاعه على النصر في النهاية وانا اللي جبتها ربنا اللي بيجيبها في الاخر الطريق طويل يا جماعة والطريق شق يا جماعة واللي بيصرخ واللي بيعيط كل ديت حبال انت بتعلق عليها الغسيل اللي مش حلو اللي انت يعني اللي انت مش راضي تقبل ان ده الغسيل بتاعنا احنا عايزين ندفع الثمن بحقه ده الطريق لايه الطريق لعين جالوت والطريق لحلب الطريق للقسطنطينيه بعدها لما محمد الفاتح راح فتح القسطنطينيه فتحها ازاي؟ في 59 يوم قطز صبر ست شهور ست شهور صمود من الامه انتهت التتار قطر محمد الفاتح في فتح القسطنطينية صبر 59 يوم بعد 11 محاولة فاشلة من خلفاء الأمة كلهم لفتح القسطنطينية يزيد بن معاوية حاول وفشل هارون الرشيد حاول وفشل سليمان بن عبد الملك حاول وفشل خ- خليفة ورا خليفة محدش عارف يفتحها عاصمة الامبراطورية البيزنطية حاجة استقتال محاطة بالمية من ثلاث جهات زي امريكا كده دلوقتي زي امريكا الشمالية دلوقتي محدش عارف يدخلها اصلا محصنة طبيعيا محدش عارف يقرب منها اللي بيقرب بيتقتل ويجي محمد الفاتح وهو عنده 22 سنة بعد 11 محاولة على مدى 850 سنة في تاريخ الامة مفيش ولا محاولة نجحت يقرر محمد الفاتح انه يفتح القسطنطينية ولكن يقرر انه هيدفع ثمن مفيش حد دفعه قبله ما انا عايز اعمل حاجة مفيش حد عملها قبلي يبقى لازم ادفع ثمن مفيش حد دفعه قبلي يا اخوانا كما دخلوه اول مرة هو دي السنة اللي هيدخلوا فلسطين في اخر الزمان ربنا قال كما دخلوه اول مرة كما زي ما السبوي بيقول تشبيه حال حالهم زي حال اللي دخل اول مره الموضوع مش مش مش عضلات وخلاص ولا ولا شجاعه وبريف هارد وخلاص الموضوع يا اخوانا مش قضيه ان ان انا الموضوع ان احنا واخدين بالاسباب ولا مش واخدين بالاسباب محمد الفاتح يقوم جيش ويحاصر القسطنطينيه يقرر انه يبدا بحفر انفاق عشان تخطي الاسوار بتاعه المدينه المحصنه يكتشفوها ويقتلوا كل اللي داخل في الانفاق اللي هم بتوع القسطنطينيه البيزنطيين طب يعمل ايه يعمل قلعه اربع ادوار جواها الاف في الجنود ويه زي حصان طروادة كده ويهجم بيها على السور يفضلوا يقصفوا بيها لان مدافع قصاد مدافع لحد ما يولعوها وتسقط القلعه طب وبعدين قالوا له انت مودي ولادنا تحرقهم هناك مودي ولادنا تقتلهم هناك يعني انت مسكت الخليفه ماشي بس مش كده مش خلاص بلد ما بتتفتحش هنعمل لها ايه يصمم محمد الفاتح بتصميم رهيب ويعمل حركه ما حصلتش في التاريخ يمشي السفن على الارض وينزل السفن من على الارض للبحر ويحاصر من البحر القسطنطينيه ويكسر الحصار البحري و- والاول مره القسطنطينيه تبقى متحاصره طب وبعدين عدى 59 يوم ومفيش فايده مفيش حاجه بتجيب نتيجه ويحصل ايه اللي هيعمله يعني يو بعد 59 يوم يقسم الجيش اربع جيوش الجيش الاول يهجم الساعه واحدة الفجر يفضل ساعتين يطحن في الط... في البيزنطيين والقسطنطينيه تطحن فيه وبعد كده ينسحب يفتكروا ان الجيش خلاص هبط شويه يقوم يدخل الجيش الثاني ساعتين ويسحبه دخل الجيش الثالث ساعتين ويسحبه الجيش الرابع نزل بنفسه زي ما قطز لما التتار كانوا هينتصروا في عين جالوت نزل بنفسه وقعد يصرخ في الجيش واسلمان ولما الج- الحصان بتاعه اتضرب ات- اتضرب والحصان مات نزل ما رضاش ياخد حصان واحد من الجنود وقاتل على رجليه هو هي لازم كده هو لازم يكون في قدوه احنا في ازمه قدوه في الواقع ينزل محمد الفتح يقاتل بنفسه في الجيش الرابع لما نزل قاتل بنفسه تفتح اسوار القسطنطينيه ويصلي الظهر جوه القسطنطينيه لاول مره وتتحول القسطنطينيه الى تركيا المسلمه الان رسالة إلى المجاهدين مش للقاعدين القاعد ده مفيش فايدة فيه إلا أن ربنا بقى يعني إيه يعني يعني ينقذه ويغيثه رسالة للمجاهدين سواء المجاهدين ب- بالجهاد في حلب أو الم- أو في الإسلام أو المجاهدين بالدعوة إلى الله في كل مكان المعركة لا تنتهي حينما تهزم ولكنها تنتهي حينما تستسلم المعركة ما بتنتهيش لما بيحصل المناظر اللي احنا شايفينها المعركة بتنتهي لما بنتكسر من جوانا زي ما امرأة العزيز قالت ليوسف لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين يسجنن عذاب مادي زي اللي احنا شايفينه انما الثانيه لا يكون من الصاغرين ما قدرتش تشدها بقى ما قالتش لا يكونن زي يسجنن لا يكون بس من الصاغرين من غير شده ليه لان ان هي تكسر نفسيه دول هي ساعتها المعركه بتنتهي هو يقدروا انهم يقصفهم بقنابل النابالم يقدروا انهم يقصفوا براميل المتفجرات يقدروا انهم يقصفوا بالاسلحه الكيماويه يقدروا انهم يحولوا البلد لخراب انما ما يقدروش يكسرونا من جوانا الا لو احنا اللي اتكسرنا من جوه المعركه لا تنتهي حينما نهزم ولكنها تنتهي حينما نستسلم الطريق الى حلب كلمه اردت ان انا اقولها لكم يا جماعه عشان الت- النازله الجباره اللي بتحصل دلوقتي انا عايز اقول لكم حاجه لوجه الله بصوا ايها الملتزمين والملتزمات ايها الشباب والبنات ايها الرجال والنساء اللي مش هيقوم في النوازل ويعمل حاجة لدين ربنا خلاص كبر عليه أربعة لوفاته زي صلاة الجنازة كده صلى عليه الجنازة من قبل ما يموت لأنه مات فعلا يا إخوانا اللي بيقف مع الدين في النوازل هو ده اللي له قيمة اللي ما بيقفش مع الدين في النوازل زي ما أصحاب السبت عملوا كده لما تعظون قوما انتوا واقفين و... ايه يعني يا عم في نازلة ولا في بدعة جديدة ظهرت ولا معصية في الأمة ولا فجور ولا ليلة رأس سنة الناس هتشرب فيها خمرة ولا فلنطين هنقلد فيها العلاقات المحرمة شرعا بتاعت الغرب بدل ما نتجه لان احنا نيسر الزواج ازاي و... خ- ايه يا عم خلاص ضاع- ضاعت الناس اللي ما رضتش تقوم في النوازل دي حصل لها ايه طب اللي قاموا في النوازل ربنا قال عليهم انجينا الذين ينهون عن السوء اللي مش هيقف مع الدين في النوازل ده انسان سلبي ده انسان ملوش قيمة ده انسان ملوش اي قدر في معاملة التغيير عشان كده يا جماعة احنا عايزين بس انا عايز اقول لك في الاخر كلمه واحده بس كلمه واحده لما قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم معذره هقول له ايه هقول له ربنا ايه لما اقف بين ايديه الاقي عذر اخرج بيه من غضب الله قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يمكن اسلوب ترجي معذرة الى ربكم انت هتعمل ايه في اللي بيحصل في حلب ده معذرة الى الله ه- هتروح تجاهد ماشي انا معاك ان الموضوع عايز جيوش وان ديت امكانيات دول وحكومات طب ما ما- ما ما نفوق الناس باللي بيحصل ما نقول للناس اللي بيحصل ده ذنوبنا سبب فيه اللي بيحصل ده مش عارفين نرد عليه لان احنا غثاء كغثاء السيل ملايين قاعده تصرخ على الفيس وعلى الواتس وعلى الانستجرام وعلى التليجرام وعلى السكايب وعلى ال Ask وتقول حلب حلب حلب طيب الملايين ديت لو هي بجد لها ثقل مش تقدر انها تعمل حاجه طب حتى نفوق الناس حريقه واحاطت بالمعسكر اللي انت فيه وانت صاحي ربنا رزقك ان انت واحده من الصاحيين في زمن النوم والموات صحيت لقيت الحريقه محيطه بالمعسكر من كل جهه المعسكر الشباب اللي, اللي الالوف نايمين فيه هتجري تهربي وخلاص هتقعدي تطفي في الحريقه مش هتطفيها اكبر من امكانياتنا طب الحل نفوق النايمين لما يكتر الناس اللي صحت هنقدر نطفي الحريقه مع بعض انما دلوقتي الاعلام ضدنا الدنيا ضدنا حلب الدنيا كلها ضدها امريكا ضدها روسيا ضدها الشيعه ضدها بشار ضدها كثير من الحكومات الاسلاميه ضدها الدنيا كلها ضدها عايزين نقول ربنا معاها بس هو فعلا ربنا معاها هو فعلا احنا نستاهل ان ربنا يبقى معانا هو فعلا احنا طاعتنا وقوتنا في دين ربنا تستاهل ان احنا نبقى ربنا معانا لان احنا مع الله سبحانه وتعالى عايزين نكسب دي بقى الدنيا كلها ضدنا ولكن ربنا يبقى معانا قالوا معذرة الى ربكم نعذر الى الله بشيء ندعي هندعي ه- ه- اللهم انصر اللهم انصرهم ولكن لازم تشتغل لازم تشتغلي لازم نصحي الناس النايمه الروشته بتاعت النهارده عشان نقدر ننفذ روشته الطريق الى حلب روشته الست شهور روشته حلب من هولاكو الى قطز عشان نقدر ننفذها لازم نصحي الناس لان عدد الصاحيين اقل من انه يطفي الحريقه ممكن نجري ممكن ممكن انت ممكن تعمل يا عم انا هروح دلوقتي وهقوم مج... ماشي كل ده كلام جميل انا هقوم كل ده كلام جميل ولكن ده انت كده بتنجو بنفسك انت كده بتنجو بنفسك قدام ربنا ولكن الامه ما بتنجوش الامه عشان تنجو لازم الناس الناس النايمه تصحى لازم ن... عايزين ثوره دعويه ثوره ان احنا نفوق الناس ونقول لهم شوفوا اتقوا الله هتتحاسبوا على كل طفل الوقت تحت الانقاض بين الحياه والموت مستنى حد يشيل من عليه الانقاض هتتحاسبي انت قاعده بتتفرجي دلوقتي هتتحاسبي على كل واحده تحت الانقاض دلوقتي بتموت ومفيش حد بيشيل الحجاره من عليها هتتحاسبي على كل واحده دلوقتي بتغتصب هتتحاسب على كل واحد دلوقتي بيتعدم في شارع من شوارع حلب هتتحاسب على كل واحد دلوقتي متحاصر في اي حته في مكان من سوريا ومش لاقي بق ميه يشربه ولا لاقي لقمه ياكلها هنتحاسب الرعب اللي الناس دي فيه احنا شركاء ليهم فيه لو ما شلناهمش لهمش في الدنيا للأسف هم اللي ممكن يبقوا أمنين يوم القيامة واحنا اللي شايفين الرعب ده والعياذ بالله معذرة إلى ربكم خلاص بقى كفاية سلبية ماذا سنفعل هندعي ربنا دلوقتي ولكن كل واحد منكم يقف مع نفسه دلوقتي هيقدر يقوم القضية ازاي هيقدر يصحي النايمين ازاي اللهم إنا نستغيث بك اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نرتمي على أعتابك اللهم إنا قد أصابنا من الكرب ما لا طاقة لنا به وإنا نتوسل إليك ألا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم إن أخواتنا تغتصب وإخواننا يقتلون اللهم إن قد أصابنا من الكرب ما أنت به عليم اللهم إنا نعتذر إليك اللهم إنا نعتذر إليك اللهم إنا نعتذر عن عجزنا عن نصرتهم اللهم مكنا من نصرة إخواننا وأخواتنا اللهم انصر إخواننا في حلب اللهم أغثهم يا رب اللهم اللهم إنك تعلو ولا يعلى عليك اللهم إنك أنت الواحد القهار اللهم انتقم من بشار اللهم انتقم من بشار اللهم انتقم من الشيعة اللهم انتقم من كل من ناصره اللهم انتقم من كل من خذل الإسلام اللهم انتقم من كل من أيدهم اللهم انتقم من كل من من عاونهم اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا منا ولا تستبدل بنا اللهم إنا نستحي أن تسقط لحوم وجوهنا ونحن بين يديك من الخجل أننا لم ننصر إخواننا وأخواتنا اللهم أعنا على نصرتهم اللهم أذن لنا في نصرتهم اللهم أذن لنا في نصرتهم رب إنا مظلومون فانتصر رب إنا مظلومون فانتصر رب أعنا ولا تعن علينا رب انصرنا ولا تنصر علينا رب اذكر لنا ولا تنكر تنكر علينا اللهم إنا نستغيث برحمتك اللهم ردنا إلى دينك ورد الشباب إلى دينك اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تنزل علينا عقابا بتخاذلنا ولا تنزل علينا عقابا بغفلتنا ولا تنزل علينا عقابا بنكسنا ولا تنزل علينا عقابا بتخاذلنا وعجزنا اللهم اغفر لنا ومكنا من نصرة إخواننا يا ربنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعل واجعلنا سببا لمن اهتدى واغث اخواننا واخواتنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب